قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها المبعوث بالآيات الباهرة والحجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم حي الله إخواني الأكارم وأخواتي الفضليات وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته ومدارسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه حياكم الله إخواني في الباب في شرح الباب العاشر من أبواب هذا المتن المبارك الموسوم بمتن السلسبيل الشافي على ناظمه رحمة الله تعالى فضيلة الشيخ شيخي المفضال عثمان بن سليمان مراد رحمه الله وقد نقله لنا شيخنا فضيلة الشيخ عبد الفتاح بن مذكور بيومي بارك الله في عمره آمين وكنت في المرة الماضية تكلمت عن أحكام اللامات وأقسامها واستفضت في الأمر وأتيت, بي وأتيت به على نحو من التفصيل واليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع شيء قد تكرر قبلا في دورة التطبيقات على المخارج والصفات وهو باب المخارج ولما كان الأمر ذا أهمية وكان الأمر تثبيتا لإخواني شرعت أو قررت أن أبدأ في في شرح هذه الأبيات وللعلم أنا كنت أجلت الجلسة من المرة الماضية حتى أنتهي من شرح المخارج في دور التطبيقات حتى لا أستبق الأمر بالنسبة ل يعني بالنسبة لشرح التطبيقات على المخارج والصفات فيكن السلسبيل مراجعة على باب التطبيقات ونفهم ما أتى به الإمام عثمان رحمه الله تعالى يقول الإمام في مطلع باب المخارج يقول اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجي فهي عند قطرب أربع عشر وعند سيبويه ستة عشر ومذهب الخليل وابن الجزري قدرها بسبعة وعشر وهو الذي جرى عليه الآن معظم من يجود القرآن فالجوف مخرج واحد فالجوف مخرج حروف حروف المد فالجوف مخرج حروف المد عند الخليل ثابت في العد والآخران الجوف أسقطاه وأخرج الحروف من سواه والحلق من أقصاه همز هاء من وسطه يخرج عين حاء والغين والخاء بأدنى الحلق والقاف من أقصى اللسان فوق والكاف من أقصاه أي من تحته والجيم والشين ويا من وسطه ومخرج الضاد لكل الناس من حافة اللسان والأضراس وكونها وكونها اليسرى هو الكثير وباليمين نطقها عسير واللام أدناها إلى انتهائها والنون من طرفه من تحتها والراء منه ولظهر تقرب وأخرج الثلاث منه قطرب والطاء والدال وتاء فهي منه ومن أصل الثنايا العليا والصاد والسين وزاي تجلا منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثاء ثلثت من طرفيه من طرفيهما أي التي علت والفاء من بطن سفلى الشفة ومع ومع أطراف الثنايا العلية للشافتين الواو باء ميم وغن جنة مخرجها الخيشوم آه هذه الأبيات فيها أشباه كثيرة بأبواب بأبيات الجزرية على ناظمها رحمة الله تعالى وكما قلت أن أن الجزرية أصل والباقي فروع فاقتداء البعض اقتداء الكل بال- ب- بالأصل هذا أمر طبيعي فإن الأصل في العلم ما سلف أو ما تقدم أما ما تأخر فيأتي مكملا أو مفصلا لكي يتدارك بعض أو يفهم بعض ال- ال- ال- الأذهان أو العقول أو الألباب المتأخرة والتي قد تتعلل أنها لا تفهم القديم وقد أثرت يعني إن شاء الله تعالى بعد أن أنتهي من هذه من شرح هذه الأبيات المباركات في آه، السلسبيل عامة عندما ننتهي من إن شاء الله من إنجاز المتن نناقش إخواننا إن شاء الله في نعمة أن احنا نشرح في بداية شرح الجزرية مع يعني آه، شيء من التفصيل آه، ب- بكامل أبوابها و- و- وإن شاء الله تعالى و- وقراءتها فإن في الجزرية أوجه إن شاء الله نوضح عما قريب بارك الله فيكم وأسعدكم في الدارين آمين يقول الإمام رحمه الله تعالى أول ما تكلم تكلم عن عد المخارج ونحن قد تكلمنا عن عد المخارج في دورة التطبيقات أقول اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجب أي أن القراء على ثلاثة أصناف ثلاثة أصناف تكلموا في المخارج وبدأ بالقول عند قطرب وفي البداية أعرف أنا قطرب قطرب هذا هو أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد البصري وقطرب هذا يعني لقب دعاه به أستاذه سيبويه يعني قطرب هذا كان تلميذ سيبويه وكان ناحيا لغويا آه، آه، أخذ سيبويه النحو وغيره من علماء البصرة يعني ما اكتفاش بسيبويه فقط ده كان ما شاء الله يعني بيسعى في طلب العلم ويعني ده أخذ عن النظام المتكلم المتكلم المعتزلي يعني هو كان شوية من, من الكلاميين وكان يعلم أولاد أبي دلف العجلي من تصانيفه معاني القراءة القرآن والعلل في النحو والرد على الملحدين في متشابه القرآن رحمه الله توفي ببغداد سنة 600 سنة 2000 سنة 206 هجرية وقطرب كما كان ناحيا تدخل بعض النحاة في التجويد في بعض من الأبواب كأبواب عد المخارج مثلا آه، وغيرها و- و- وتداركا منا نقول عشان بس تعرف مين اللي بيتكلم قطرب هذا يعني كان ناحي وكان لغوي فاهتم بين علمين أولا جماعة النحاة دايما آه، مش كلهم طبعا إلا من رحم ربي منهم بارك الله فيهم جميعا بيهتم شوية بعلم اللغة بما أن وإذا هذا مكانه في الجملة يقال هذا وهذا مكانه في الجملة يقال هكذا وهذا مكان في الجملة يقال هكذا ففي بعض أوجه القراءات يعني ينكرها أو بعض أوجه القراءات هو لا يوصل لا يصل إلى إلى فهمها فينكرها أو أو أو أو أو أو, أو يتعال مثلا في بعضهم أنكر التجويد وفي بعضهم قال مش عارف إيه وفي بعضهم إيه إحنا ما لناش شأن إحنا ما لناش شأن غير باللغويين النحاة الناس المعترفين بالقرآن وتواتر القرآن وعارفين قراءة ما فيهاش قياس أقول اعلم أن للحروف أمكنة في الفم تظهر عند النطق فيها وقد اختلفوا في هذه على ثلاثة مذاهب أول حاجة قطرب والفراء قطرب عرفناه والفراء قلنا هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن الأسلمي المعروف بالفراء الديلمي أبو زكرياء هتقول لي أبو زكريا مش أبو زكرياء أقول لك في بعض أوجه القراءات يقال عن زكريا زكريا بالمد وإضافة الهمز وهو أديب ولغوي وناحي شارك في الفقه والطب وأيام العربي وأشعارها والنجوم يعني ما شاء الله ما كانش يعني أغلب أهل أغلب أهل العلم في سالف هذه الأمة كانوا موسوعيين يعني ما شاء الله مش مهتم بال بال- بالقراءات بس او بالعلم بس او بال- بال- بالدين بقى بال- بالكتابه في ال- في الق- في علم التجويد فقط لا لا لا الراجل ما شاء الله يعني نحو وبلاغه وادب وايام عرب وفقه وطب واشعار ونجوم ولد بالكوفه رحمه الله وانتقل الى بغداد وصحب الامام الكسائي آه، وأدب كان يعلم يعني ابني المأمون العباسي وصنف للمأمون كتاب الحدود في النحو واجتمع لإملائه أي اجتمع للطلب عنده خلق كثير منهم ثمانون قاضيا طبعا لو تكلمنا عن المؤلفات فلن نحصه وقتا أقول أن قطرب والفراء قالوا أن المخارج أربعة عشر مخرجا قالوا عنها أربعة عشر افتكر معايا ركز قالوا عنها ثلاثة في الحلق ثلاثة في الحلق ثلاثة في الحلق وثمانية في اللسان واثنان في الشفتان وواحد في الخيشوم ثلاثة في الحلق ثمانية في اللسان اثنان في الشفتين واحد في الخيشوم ده كلام قطرب والفراء وهذا هو الوجه الأول من أهل القراءات اللي تعللوا به أما بالنسبة للوجه الثاني وهو عند سيبويه والشاطبي أقول هو سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر أديب نحوي أخذ النحو والأدب عن الخليل بن أحمد الخليل بن أحمد ده اللي هو الخليل بن أحمد الفراهيدي آه. آه ويونس بن حبيب وأبي الخطاب الأخفش وعيسى بن عمرو يعني ما شاء الله طلب النحو من أمة أمة من الناس طبعا سيبويه ده غني عن التعريف والإمام الشاطبي هو أبو محمد أو أبو القاسم آه القاسم ابن فيرو ابن خلف ابن أحمد الرعيني الأندلسي الشاطبي الضرير مقرئ نحوي ومفسر ومحدث وناظم يعني حاجة موسوعة برضه ولد بشاطبة وشاطبة دي كانت إحدى قرى الأندلس رحمه الله وطبعا من أثاره الباقية والتي لا نزال وسنزال وسنظل نداوم, نداوم على طلبتها متنه الموسوم بحرز الأماني ووجه التهاني في القراءة السبع وهو الموسوم بمتن الشاطبية نعم وعقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد في نظم الإمام الداني ونظمة الزهري لعد الآي وتتمة الحرز من قراءة أئمة الكنز وتوفي بالقاهرة ودفن بمنطقة اسمها منطقة القرافة القرافة في سفح جبل المقطم في سفح جبل المقطم بالقاهرة شوية المنطقة دي لزار الأزهر الجامع الأزهر منطقة دي فعلا تحس فيها فعلا كده بعبق التاريخ تحس فعلا القاهرة كلها دخلها التجديدات إلى المنطقة دي تحس المنطقة دي ما شاء الله من قديم قديم جدا قديم يعني ما ترى كده للمسجد وهو شامخ هو هو نفس المسجد الأصغر اللي كان بيقف المنبر هو هو نفس المنبر اللي كان بيقف عليه ابن حجر العسقلاني أصبح الآن بيقف على مين لا داعي لذكر الأسماء نسأل الله الهداية لمشايخ المسلمين وعامتهم أقول أن المذهب الثاني عند سيبويه والشطبي قالوا في المخارج أنها ستة عشر مخرجا ستة عشر مخرج انظروا التفصيل قالوا ثلاثة في الحلق زي ما قالوا بتوع 14 قال عشرة في اللسان زادوا اثنين آه. لأن اللي قبلهم قالوا ثمانية في اللسان دول قالوا عشرة عند سيبويه والشاطبي واثنان في الشفتين واحد في الخيشوم إذا متفقين الفريقين أن ثلاثة في الحلق واثنين في الشفتين واحد في الخيشوم إنما عند الفريق الأول اللي قال 14 حط ثمانية في اللسان الفريق الثاني قال عشرة في اللسان عند ابن الجزري وابن الجزري طبعا يعني هو الشمس الإمام أبو الخير الإمام العلم الحبر الفهامة صاحب اللب اللبيب بارك الله في علمه ورحمه الله ووسع الله مدخله ورزقه من الطيبات ووصله سلامنا إلى المكان الذي هو فيه الآن الإمام أبو الخير شمس الدين محمد ابن محمد ابن محمد ابن يوسف العمري الدمشقي الشيرازي الشافعي الموسوم بابن أو الملقب بابن الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر ابن عمر ده مش ابن عمر الصحابي تمام ولد في دمشق في 25 رمضان سنة 751 هجرية ده ما شاء الله من من الأئمة الكبار جدا جدا جدا في هذا العلم ومن لا يعرف ابن الجزري فهو لا يعرف شيئا هذه حقيقة رحم الله الإمام رحمة واسعة قال الإمام عند ابن الجزري والخليل خليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي اليحمدي البصري وده نحوي برضه لغوي وكان أول من استخرج العروض, العروض علم العروض ده العلم بدراسة الأبيات الشعرية وحصن به أشعار العرب له من التصانيف العروض والشواهد والنقط والشكل والإيقاع والجمل ده يعني ما شاء الله كان راجل موسوعي برضه كان من الناس اللي أثروا علم اللغة الإمام الفراهيدي أقول ال- الجزل والفراهيدي قالوا سبعة عشر مخرجا سبعة عشر مخرج واحد ها واحد فين الناس اللي مذاكرين معانا اللي كانوا اللي درسوا معانا ال- في التطبيقات على مخرج الصفات الناس اللي صاحية ها قال واحد فين هم؟ واحد في الجوف آه. لأن الاثنين المذهبين الأولين اللي قال 14 واللي قال 16 قال لك إن الجوف ساقط احنا هنقول كلام دلوقتي الإمام عثمان أهو هنقول عليه دلوقتي قال لك واحد في الجوف ثلاثة في الحلق عشرة في اللسان اثنان في الشفتين وواحد في الخيشوم وهذا هو المذهب المختار الذي نحن عليه الآن وهو عليه أغلب قراؤنا فالحمد لله رب العالمين المخارج انحصرت على مذهب الإمام الجزري والخليل في خمسة أعضاء اللي هي الجوف والحلق اللسان الشفتان والخيشوم نرجع تاني لكلام الإمام رحمه الله تعالى كلام الإمام عثمان قال فهي عند قطرب أربع عشر هم قطرب عدهم أربعة عشر لو نتذكر العد بتاع قطرب وعند سيبويه ستة عشر قطرب الفراء أربعة عشر سيبويه والشاطبي ستة عشر الخليل وابن الجزري سبعة عشر تفصيل المخارج أنت لست مطالب به إلا أن الإمام قال ومذهب الخليل وابن الجزري قدرها بس بس بسبعة وعشر وهو الذي جرى عليه الآن يعني هو ده المذهب السائد عند أهل القرآن وأهل القراءات أن آه، ال- ال- ال- المخارج 17 مخرجا ومعظم من جود القرآن على هذا المنوال فالجوف مخرج حروف المد هيبدأ بقى في عد آه، هذه المخارج أولا في البداية أحب أن أقول أن المخرج هو المخارج هي جمع مخرج وهو على وهي على وزن مفعل بفتح الميم وسكون الخاء وعرفناها قبلا في التطبيقات أقول لغة تعني محل الخروج اصطلاحا موضع الخروج الحرفي وتمييزه عن غيره كمدخل اسم الدخول ملقب اسم الرقود وما إلى ذلك فائدة المخارج هي بمثابة الموازين التي تعرف وتقدر بها الحروف نعم والحرف لغة يعني الطرف واصطلاحا هو صوت اعتمد على مخرج محقق ومقدر إذ أننا لما احنا عرفنا أن المخرج الموازين بيعرف بها الحروف طب يعني إيه الحرف حرف الشيء هو طرف الطرف الطرف احنا تكلمنا عليها برضه قلنا عندنا مخرج محقق وعندنا مخرج مقدر المخرج المحقق هو الذي يعتمد على جزء معين من أجزاء الفم لما أقول أب أبا ده معروف كده إن الباء خارجة من الشفتين لما أقول مثلا آه واي و ننظر مثلا لمد الألف في كلمة واي مثلا هذا المد ليس له مخرجا مقدر محققا يعني تحديدا أنت تعرف تخرجه لا هتقول إيه أقول والله ده ألف مادية خرجت من الجوف خرجت من الجوف إذا فالجوف هو مخرج حروف المد فالمخرج المقدر لا يعتمد على شيء من أجزاء الفم كمخرج الألف حيث تخرج من الجوف نعم طريقة معرفة المخارج زي ما احنا قلنا تجيب أي حرف تنطق به ساكنا أو مشددا ثم تدخل عليه همزة الوصل نعم وتحركه بأي حركة كانت مناسبة لهذا الحرف وده طبعا إذا انتهى الصوت المكان اللي انتهى فيه عنده ال- ال- الصوت هو ده ثم مخرج الحرف وإذا يعني التبس عليك الصوت فاعلم أنه حرف مادي وهو مخرج مقدر الحروف الهجائية على قسمان وتكلمنا عنها دي المقدمة اللي احنا تكلمنا عنها في التطبيقات لو تتذكروا واللي راجع دور التطبيقات يجد الكلام فيها أصلية وفرعية وتكلمنا عن الفرعية باستفاضة كاملة وقلنا سبع أنواع تكلمنا عليها بشيء من التفصيل وهنا الإمام ما أتش بها إلا أنها حواشي والتي لابد منها لتمام الفائدة فأنا والله لن أسامح نفسي إن قصرت إن قصرت في هذا المتن أو في شرحه معتمدا على دورة أخرى أو ما إلى ذلك أقول منعا يعني إيه إيه للاستفاضة الزائدة في أشياء آه، أعدناها أو لم يتكلم فيها الإمام أصلا أقول قال الإمام فالجوف مخرج حروف المد انتقل مباشرة إلى المخرج الجوف مخرج الجوف ده مخرج عام قلنا أن 17 مخرج دول مخارج خاصة ال 17 خاصة 17 خاصة بس احنا عندنا كم مخرج عام ها عد معايا عندنا مخارج عامة أول مخرج مخرج اسمه الجوف تمام خمسة أحسنت نعم آه. عندنا أول مخرج اسمه الجوف تاني مخرج اسمه الحلق اللسان الشفتان الخيشوم خمسة مخارج عامة بيتوزع عليها 17 مخرج خاص لو تكلمنا في البداية قلت أن المخارج العامة أول مخرج عندنا هو مخرج الإيه؟ الجوف الجوف هو الفراغ أو الخلاء الممتد وراء الحلق أو خلف آه، الحلق إلى الفم وهو مخرج غير محدد موضوع مقدر يعني أو إن شئت قل الفراغ الذي يملأ الحلق والفم فمجموعهما يسمى حروف الجوف عايز برضو الموضوع بشكل أدق أقول لك تجويف الحلق منطقة تجويف الحلق من الحلق من الداخل أيوة زائد تجويف الفم مش موضوع كبير كل التجويف اللي موجود أصلا في الفم أيوة تمام كده نعم وليس الصدر أنا قلت الإيه تجويف الحلق زائد تجويف الفم وليس تجويف الصدر الموضوع مش ممتد أوي للصدر زي ما البعض بيتفر... يعني بيتخيل لأنك أنت لو خرجت حروف المد مستعينا بالهواء الموجود في الصدر هتخرج نسبة الهواء الموجودة الاحتياطيا الرباني الموجودة في صوتك عشان يبقى في نفس إنك تكمل القراءة المد جه في نص الكلمة وأنت دفعت كل الهواء اللي موجود في صدرك إذا فلم يعد لك هواء أصلا لتخرج باقي الحروف هتخرجها مضطر وعلى مضض لو أنت قلت ولا الضالين ورحت نفسك قطع في نص المسافة بسبب إيه؟ بسبب إنك فرغت كل الهواء الموجود في الصدر أقول الجوف مخرج واحد خاص وهو أول مخرج عام مخرج عام وملوش غير مخرج واحد خاص إذا بطرح الجوف كمخرج خاص يتبقى لنا 16 مخرج خاص نعم طرحنا المخرج الأول اللي هو مخرج آه الجوف الجوف بيخرج منه الحروف المادية الحروف المادية هي إن شئت قل حروف العلة إن شئت قل آه الحروف المادية إن شئت قل بقى عايز تسميها آه حروف ال- ال- الهوائية المادية الجوفية ال- كل هذه لها مسميات أقول الجوف في اللغة أصلا يعني الخلاء واصطلاحا كما عرفته خلاء واقع داخل الحلق زائد الفم وليس في الصدر وتخرج منه ثلاثة أحرف حروف كلمة واي كنحو أن أقول كلمة قال قال قال آه إزاي بقى نعرف أصلا أنا هقول لك حاجة أنت وإحنا ماشيين دلوقتي في المخارج هتلاقي إن في ياء غير مادية طب أنا هعرف منين الياء يا عم كلاهما ياء شبه ال- ال- البطة كده يبنوا عليها ياء بطة أو شرطة تحت محطوط تحتها نقطتين طيب ما- إيه التفرقة أقول لك لابد أن تكون المادية نتكلم عن المادية ساكنة مسبوقة بحركة مجانسة قبلها حركة مجانسة لها فيما قبلها هي ساكنة في نفسها ومسبوقة مثلا الياء لابد أن تكون مكس- مسبوقة بكسر الواو مسبوقة بدم ال- ال- الألف مسبوقة بفتح مجموعة هذه الحركات في كلمة نوحيها نوحيها الس- الناظر في هذه الكلمة يجد فيها الواو فيها الياء فيها الألف حروف العلة حروف الجوف آه. فيها الياء ساكنة مكسور ما قبلها إذا فهذه ياء مادية فيها الألف ساكنة مفتوح ما قبلها إذا فهذه ألف ألف مادية فيها الواو ساكنة مضموم ما قبلها إذا واو مادية فهذا هو الكلام باختصار شديد وبإجمال وتفصيل في نفس الوقت أكثر من هذا في الجوف لا يقال عند وضع اللسان تكلمنا في باب التطبيقات عند النطق بالألف مثلا يكون اللسان أسفل الفم عشان الناس اللي بتقعد تقول لنا أنا عندي إمالة في حرف ال- الألف أو عندي تقليل في حرف الألف يعني بيقول إيه قال قا قال قال السماء السماء كنبرة مثلا نبرة أهل البلد أو ما إلى ذلك قول عند النطق بالألف يكون اللسان شوف الكيفية أولا هي في بعض أهل العلم أدرجوها ناحية الرخاوة إلا أنها شوف انا هقول لك انا هقول لك حاجه نعم في أهل بعض اهل العلم نسبوها للرخاوه وفي بعض اهل العلم كالشيخ مثلا عطيه قابل نصر الله يحفظه ده من تلامذه الشيخ السمنودي ربنا يرحمه رحمة واسعة كان فعلا لا ينسب ل- ل- ل- لحروف العلة أي صفات خالص ودايما يجي يتكلم في أي صفة من الصفات إن شاء الله لما يجي الكلام عليها إن شاء الله في دور تطبيقات يجي يقول لك على طول ما الحروف التسعة شيء ما عدا حروف العلة ما عدا حروف العلة ما عدا على طول حروف العلة ليه حروف العلة يقول لك حروف العلة هذه إذا كان المخرج نفسه مقدر مكانها نفسه مقدر تمام؟ فصفات إيه بقى اللي أنا هنسبها لها وطبعا هذا الكلام ليس من الدقة في شيء هو الكلام ده صحيح بس مش دقيق يعني أنا دلوقتي مثلا ما هو كل حاجة لها صفات أنا ممكن مثلا أتعنت فيها أو أخرج مثلا مرة الألف أخرجها الألف المادية ما هي بقى ملهاش صفات بقى ما أنا مرة رقق مرة مرة فخم مرة مرة أعمل كده مرة طب ما هي ملهاش صفات بقى ما هو الأهل العلم ما تكلموش فيها تمام هو احنا ما ما نحاولش ان احنا نعند او نصعب على اخواننا والله فيها رخاوة عايز ايه فيها رخاوة هات فيها رخاوة تمام تمام الرخاوة تعرفها ايه جريان صوت جريان صوت آه، حروف الع- المد دائما لها مقدار طبيعي مقدار المد الطبيعي في الحروف المادية هو حركتان الحروف المادية لها مقدار المد الطبيعي حركتان ولها مقدار حسب ما وقعت إذا مثلا ما وقعت بعدها همزة أو بعدها حرف من العلة الأخرى أو ما إلى ذلك بنمدها بمقدار أربع حرك- حركات على منهج التوسط سواء في القصر آه، في القصر أو في المد إذا كان المد لازما فهو في القصر و- ولازما ومتصلا في من يقرأ بالتوسط حاضر حاضر حاضر أجيب عنها إن شاء الله تعالى فالناظر في هذه ال- الكلمات التي قلتها قبلا آه، قلت لو انت شفنا حروف العلة حروف العلة مثلا زي كلمة الضالين المثال ده أو كلمة السماء السماء هتلاقي فيه جريان في الصوت ولا ما فيش فيه جريان في الصوت مع المد مد ال- مد الحرف او اصلا جريان الصوت ده يعني مد الحرف تستطيع انك تمد ولا ما تستطيعش تستطيع إذا فلا بأس أن قلت فيه رخوا فلا بأس أنا أرى على هذه ال- ال- الشاكلة يعني لو سو- لو سئلتي أخت الراضية قولي نعم هي رخوة نعم طالما أنها لم تقع في الشديدة ولم تقع في اللينة إنها ليست من حروف أجد قط بكت وإنها أيضا ليست إيه من حروف للعمر إذا فلن يتبقى لنا إلا حروف الرخاء تمام عشان بس ما ما يبقاش الامر محكوم مع احترامنا للناس اللي قالت ان لا تنسب لها لا صفات ولا تنسب لها مخارج ولا تنسب لها حاجه تسيبها زي ما هي ماشي انا هسيب زي ما انا هسيبها زي ما هي مفيش مشاكل ولكن آه، في بعض اخواننا بيتعنت وي- ويحاول مش عارف زي ما يكون بيدور على الخطا اصلا بيبحث عن الخطا يقعد يبحث على هلكته يبحث كده وينقب على الغلط فين ويغلط فيه ويقع فيه الموضوع يبقى فيه فسحة في الأمر وده ي- ي- يحب يضيق على نفسه فنسأل الله العفو والعافية قال الإمام فالجوف مخرج حروف المد عند الخليل ثابت في العد عند الخليل طبعا إذا قال عند الخليل فإذا هو عند ابن الجزري لأن الخليل وابن الجزري مذهب واحد والمذهب الثالث أن- أن المخارج 17 17 يبقى عندنا مخرج زائد فيما قاله الفريق الآن 16 16 قال بالظبط زي ما احنا زي ما قال ال 17 بس بتوع 17 زودوا مخرج اول مخرج خالص اللي هو ايه الجوف اقول للتخلص من التقليل بارك الله فيكم اجعل اللسان مستفلا عند النطق بالالف مقدمته ومؤخرته اللسان مستفل في اقصى الاستفال يبقى مستقر في قاع الفم اقول مثلا السماء السماء اه استفالة الفم ده هي... هيساعدك يعني مساعدة كبيرة جدا انك انت تفتح الفم فتحا طوليا وليس فتحا عرضيا يعني ايه فتحا عرضيا يعني بتحس ان عرض الفم في حالة الجماعة اللي بيقللوا عرض الفم اطول من طوله اطول مرجح من طوله مرجح عن طوله وده الخطأ الاكبر عايز تضرب عليها خلي افتح فمك افتح فمك بكل, بكل ما أوتيت من قوة معلش هتقول لي ده تكلف زائد منك يا شيخ أقول لك طب ما أنت مش هتجيبها مدخن على طول لازم إن التكلف إن التكلف بعده إتقان ما لم تمر أنت على الإتقان ثم انتقلت إلى التكلف فإن العودة للإتقان صعب ما احنا لسه قايلين عليها الرخاء وشرحينها دلوقتي إن كان قبلها إن كان قبلها حرف استعلاء تستعلي وإن كانت هذه بالنسبة للألف المادية وإذا كانت مسبوقة بحرف مستفل استفلت وإلا كان الأذن يعني شابها ما شاب إذا مثلا قال واحد من الناس خرج وقال قال قا قا عاوز يغير يغير المخرج بتاع الألف أو يجعل المادية مخرج لوحده ويرققها هي تابعة هقول لك عرض الفم عرض الفم تفضل يا اختنا وبارك الله فيكم بارك الله فيكم حفظكم الله وبارك فيكم جزاكم الله خير عافيه الغرفه اكرمكم الله في الدارين امين هفهمك القصه ماشيه ازاي انظر يا اخي الكريم عرض الفم يعني الفم بالقطع العرضي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في أمان الله القطع العرضي يعني إيه القطع العرضي يعني عرض إيدك كده حطها بالعرض كده كأنك بتأدي تحية تحية عسكرية أو كده إيدك بتبقى بالعرض بالظبط يعني المسافة بين التقاء الحنكين من الجهتين الجهة اليمنى والجهة اليسرى ده اسمه العرض تمام قول معايا كده السماء دي شوية ممالة قوي دي قريبة قوي لل... دي, دي, دي مخللة قوي قريبة للإمالة السماء السماء هتلاقي فمك مش مفتوح أصلا بالعرض فمك أطول بكتير قوي من طوله طب أنا لو قلت السماء هلاقي يا مساوي يا إما الطول أطول من العرض وهو ده الأساس فالتدرب على هذا وهذا لن يتأتى إلا باستفال اللسان في أسفل الفم أما عند النطق بالواو يكون اللسان مقدمته قريبة جدا من الأسنان السفلى والمؤخرة ترتفع إلى الوراء قليلا بخلاف الألف الواو ليه؟ لأن هي كيفيتها في النطق كده الحمد لله رب العالمين أما عند النطق بالياء يكون اللسان مقدمته عند اللسان السفلى ويعلو اللسان في منطقة الوسط عند الياء لأن احنا لو افتكرنا في المخاف التطبيقات قلنا أن الياء غير المادية بتخرج منين الناس اللي كانت مذاكرة معانا الياء غير المادية كانت بتروح فين وسط اللسان نعم نعم هي من وسط اللسان قولا واحدا إذا فمنطقة وسط اللسان يبقى فيها ارتفاع في الياء المادية ده وضع طبيعي جدا وجيء وجيء يومئذ بجهنم نستعين نعم بارك الله فيكم تمام ننتقل للمخرج العام الثاني هو مخرج الحلق والحلق له ثلاثة أماكن أو ثلاثة مخارج فرعية يبقى الحلق والجوف يبقى احنا كده عندنا أربع نعم أول مخرج خالص منطقة اسمها منطقة أقصى الحلق أقصى الحلق أي أبعد منطقة من الحلق عن الشفتين أبعد منطقة عن الحلق من الحلق عن الشفتين وهذه مخرج الهمزة والهاء همز فهاء همز فهاء آه. وهي منطقة الأوتار الصوتية كنحو أن تقول كلمة يأتون إليه به هذا هذا حتى المحركة حتى المحركة تتجلى فيها بتبان تحذير تجنب احترس أن أن أن تكون حرف الهاء يعني أن تخرجها من أقصى الحلق وليس من الصدر لأن أحيان كثير جدا من إخواننا يخرج الحرف الهاء من الصدر فلا تخرجه من الصدر بارك الله فيك فإن الهاء تخرج من الأقصى وإذا وقفت عليها صارت هواء فقط وليس هواء ومخرج بارك الله فيك نعم طبعا اللي بيخرجها من الصدر بيقع في أخطاء كبيرة نقول منها على سبيل الت- يعني المثال اللي على سبيل الحصر يفرغ الرئة من الهواء زي حروف المد بالظبط لما فرغ فيها الهواء الموجود في صدري كله فلا أجد نفسا أخرج به باقي أخرج بها به باقي الأحرف فلما قال الإمام فالجوف مخرج حروف فالجوف مخرج حروف المد عند الخليل ثابت في العد والآخران الآخران بقى اللي هو مين؟ من الآخران الناس اللي صحية معانا قال والآخران الجوف أسقطاه الآخران من الآخران دول هم. قال والآخران الجوف أسقطاه وأخرج الحروف من سواه أيوه قطرب قطرب مع إيه لا آه قطرب بيبقى مع الفراء مش الفراهيدي قطرب والفراء قطرب والفراء سبويه والشاطبي ابن الجزري والخليل تمام قطرب والفراء 14 سبويه والشاطبي 16 الخليل وابن الجزري 17 نعم وبعدين استطرد الإمام وقال والحلق من أقصاه همز هاء قال أي من أقصى الحلق أي أبعده مما يلي الصدر ويخرج منه الهمزة فالهاء كان تقول إليه هذان به كل هذه أمثلة اهدنا اهدنا نعم هذا آه، المخرج العام المخرج الخاص الثاني بعد مخرج الجوف مخرج أقصى الحلق المخرج الثالث هو وسط الحلق وسط الحلق هو ما بين أدنى الحلق وأقصاه ويخرج منه ويخرج منه العين والحق كأن تقول إيه مثلا الرحمن الرحيم نعبد دايما المخرج يا اخواننا بيتجلى او المخرج او الصفه بتتجلى او بيتجلى مع تسكين الحرف لما الحرف بيسكن بيتجلى فيه المخرج وده بيبقى شكل واضح وبارز تمام اما بالنسبه آه، في ال- في في حاله التحرك بيبقى الموضوع مت- ملتبس شويه عليك تعرفش تحدده نعم العين والحاء ده في وسط الحلق وكنت نبهت أن العين الفصيحة أعمق من العين التي ننطقها العين الفصيحة أعمق شوية من العين التي ننطقها احنا بنقول نعبده نعبده نعبده بتبقى مقدمة شوية هي العين الفصيحة من وسط الحلق بت... انت بتوديها للأدنى طب إذا بقى تروح للأدنى آه كيف أضبط بقى العين الفصيحة أتدرب أولا العين الفصيحة لا تعرف أيوة لا تعرف أن تضبط العين الفصيحة إلا إذا جعلت فيها صفة البينية من الآخر عايزك تجيب بعبعة في حرف العين بعبعة يعني إيه يعني في العين الساكنة تقول لي نعبد نع شايف العين أنا عملتها إزاي نع ودي متكلفة يا شيخ معلش تكلف بعدها وإتقان اسمع كلامي إياك نعبد وإياك نستعين نعبد نعبد كده تبقى فصيحة مية في المية وما فيهاش أي كلام أحقق فيها البعبعة دي؟ آه أحقق فيها البعبعة كده انت وديتها لمخرجها السليم جدا وما فيهاش أي كلام ولا أي التباس والتبس عليك الأمر يبقى أنت بتحاول تقع في الغلط كده الموضوع آه، تفهم ولا لسه في التباس ما حدش م... في حد مش مقتنع اللي مش مقتنع بموضوع البعبع ده يقول لي نعم. أكرمكم الله وبارك فيكم نعم. ثالث آه، مخرج من مخارج الجو الحلق وهو نفسه برضه رابع مخرج من المخارج الخاصة أدنى الحلق أدنى الحلق العين الفصيحة أعمق من العين الأخرى اللي هي الغير فصيحة اللي احنا بننطق بها العادية يعني أنا بكلمك العين عادية عادية عادية عادية بس العين اللي أنا بتكلم بيها عشان أنا واحد ب- ب- برتجي ان انا اكون من اهل القران انا راجل بقرا القران انا الليل واطراف النهار انا راجل اصلا ده شغلتي انا راجل اتفرغ لتعليم كتاب الله عز وجل اجلس واعلم الناس طيب انا حياتي كلها لما باجي اتكلم بالكلام العادي ساعات اجوده الكلام العادي غصب عن غصب عنك غصب عنك في مزاجك ليه انت قايم نايم صاحي شارب واكل هو حياتك انت فاهمني فبيبقى اصلا النطق فيه تعود نعم يبقى تعود العين الفصيحة أعمق من العين الأخرى العين الأخرى تخرج من منطقة الأدنى اللي هي الغير الفصيحة إنما الفصيحة اللي احنا بندرسها بتخرج من الوسط العين والحاء أما المهملتان دول مهملتان العين والحاء أما المنقطتان اللي هم الغين والخاء دول يخرجوا من مخرج ال- من من من مخرج الايه الأدنى الحلق أدنى الحلق أي أقربه مما يلي الفم عايز إن شئت تعريف آخر هي المنطقة القريبة من الشفتين وآخر منطقة في ال- في الحلق قريبة من الشفتين ودي منطقة الحنك اللحمي اللي احنا فاكرين اتكلمنا عنه بتاع حرف القاف هنتكلم عنه برضه بالتفصيل إن شاء الله تعالى لما يأتي الوقت أقول آه، آه، زي كلمة إيه ولا خلال ولا خلة يخدعون أو يخادعون غائبة غلبت سيغلبون خالق خا خالق تدرب خالق والملاحظ ان حرف الخاء وحرف الغين حرفين مستعليان الاثنين من حروف الايه الاستعلاء يعني هم ايه مفخمات طيب النظر بقى في حالهم يجد ان الاستعلاء ده والتفخيم ده على مراتب في بعض الناس قال لك ان التفخيم ليه خمس مراتب بس انا باخد بالثلاثه ثلاث مراتب اعلى ما يكون المفخم هو المفخم المفتوح واوسطه المفخم المضموم واقله المفخم المكسور يعني أنا لما أقول كلمة ولا خلال زي مش زي ما أقول كلمة إيه خالق خالق خالق خاء كده اللسان في الأقصى مستعلي جدا أما خلة قل استعلاء شوية خلال قل شوية عن الضم يعني اللسان بيستعلي ده هو ده اللي بيخلي الحرف فيه استعلاء أو تفخيم هيقل درجة الاستعلاء في اللسان هتقل درجة التفخيم وده اللي احنا اتكلمنا عليه برضه في الدورة الناظر يجد أن الغين والخاء كلاهما من المفخمات وقولا واحدا إذا كان من المفخمات فيتجليان جدا عند مرحلة التسكين أو الفتح لأنها تكون في أعلى المراتب هات لي أمثلة غا غائبة تدرب عليها من مخرجها الصحيح غا غائبة عمقها غا غائبة الحروف الحلقية دي والجوفية دي أنا عايزك ت- تعمقها تجيبها شوية من جوه تبعت شوية من جوه أقصى ما حاجة عندك هو ده التدرب بتاعها قول غا غا غا غا هكذا مش غا غا اللي احنا بننطقها الغين اللي احنا بننطقها دي مش غين فصيحة ليست غين فصيحة برضه غا أو غين فصيحة تخرج من غير ما موضع حركة الحروف يعني احنا دايما بنخرجهم على طول من, من الغين في مرتبة الكسر يكون أقصى لسان مستفل نعم ده يعني كان المخرج ال- ال- العام الثاني من المخارج العامة هو مخرج الحلقي فيه ثلاث مناطق ثلاث مخارج خاصة بالإضافة للمخرج الأول بتاع الجوف يعني كده عندنا أربع مخارج أقصى الحلق وسط الحلق أدنى الحلق نعم أو رابع ثالث مخرج عندنا هو مخرج لسان وما أدراك ما اللسان أقول أن اللسان أكثر أجزاء الفم حروفا طبعا فيه عشرة مخارج الجماعة اللي قالوا إن ال- المخارج 16 مين اللي قال إن المخارج 16 الناس اللي صحية معانا مين اللي قالوا إن المخارج 16 مين اللي قالوا مين اللي قال إن المخارج 16 سيبوي الشاطبي أحسنت ممتاز ما شاء الله طب والراجل اللي قال 17 مين ومين مين اللي قال 17 قطرب الفراء يا أختي لا غلط الخليل والجن الجزري تمام ممتاز ما شاء الله نعم قطرب الفراء قالوا 14 قطرب الفراء قالوا إيه قالوا 14 تمام نعم الخليل وابن الجزري لما قالوا 17 جابوا ان المخارج فيها اللسان فيها عشرة وسيبويه الشاطبي برضه قالوا فيه عشرة إذا ففي كلا الحالتين أن اللسان فيه عشرة مخارج أقول المخرج الأول وركز معايا جدا قبل أن أعرف المخرج الأول أقول إن الحنك الأعلى مكون من خمس مناطق أخذناهما المرة الماضية في التطبيقات لثة بالترتيب لثة اللثة ده هي منبت الأسنان اللحم النابت حول الأسنان تاني حاجة مقدم الحنك ده الجزء المتجعد من مقدمة الفم هتدخل على موضوع صفحة بعنوان مكتوب في صفحة موجودة في ركن الدورات هيبقى مكتوب بقى صفحة الشيخ محمد غامر هتلاقي أخت فاضلة جدا جدا ربنا يحفظها حتى الصورة بتاعة ترتيب ال ال ترتيب الأجزاء الحنك الأعلى بشكل غاية في الروعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله حاجة جميلة جدا ربنا يجعله في ميزان حسناتها تمام انا نفسي استفدت من هذا البتاع وحتى انا عايز اطبعه برضه عشان اوضح لاخواني الموضوع اللي معايا اللي رامني وجها لوجه قول اللثة الجزء المقدم من الحنك وده اللحم النابت حول الاسنان الح- مقدم الحنك وده الجزء الثاني مقدم الحنك والجزء المتجعد من مقدمة الفم الحنك العظمي هو المنطقة الصلبة والحنك اللحمي هي حلقة طبعا الحلقة العظمي ده اللي هو الجمجمة يعني منطقة صلبة جدا اللي بتبقى مجوفة من الفم دي من الداخل دي. نعم صلبة أما الحنك اللحمي تنتقل بقى المنطقة طرية شوية دي أو بتبقى رخوة شوية دي اللي هو الحنك اللحمي بعد كده بيبقى الها ودي اللي, س... اللي- اللي بعض الناس بتطلق عليها لسان المزمار بالخطأ وهي اللحمة المتدلية في آه، نهاية الفم أول مخرج من المخارج العشرة أول مخرج خاص هو منطقة أقصى اللسان من فوق ركز أقصى اللسان من فوق أي أبعده مما يلي الحلق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه القاف أقصى اللسان من فوق أق- أقصى اللسان من فوق يعني إيه عارف إنها آه المنطقة دي هي تحتها على طول أقصى اللسان لسانك هيرتفع لسانك هيرتفع هيخبط او هيرتطم بالحنكي الاعلى فهتقول ايه اقى اقى اقى في التشديد في التسكين اقى اقى سريعا هكذا وده مخرج حرف القاف القاف عميقة شوية عن القاف اللي احنا بننطقها ما هياش أق أق أنا لما هتكلم دلوقتي على حرف الكاف هتعرف احنا بنخرج القاف العادية بتاعتنا منين لما جيت كلمتك على حرف القاف في دورة تطبيقات قلت لك حرف القاف بيحدث فيها لبس ولما جيت دلوقتي كلمتك قلت لك المخرج الخاص الأول هو أقصى اللسان من فوق من فوق أما بالنسبة لأقصى اللسان من أسفل فهذا هو الكاف والله ده مش كلام الناظر في كلام الإمام عثمان يقول بعد أن قال والآخران الجوف أسقطاه وأخرج الحروف من سواه والحلق من أقصاه همز هاء ومن من وسطه يخرج عين حاء قال والغين والخاء بأدنى الحلق والقاف من أقصى اللسان فوقي أي أن القاف تخرج من منطقة أقصى اللسان من فوق آه. من فوق نعم الفرق بينهم يعني آه، لا يكاد يذكر يعني في المسافة إلا أنك لابد وأن تميز هذه عن هذه وتعرف بفصاحتك وبتجويدك القرآن المتقن بهذه الأمور تعرف الشيخ المتقن من غيره الذي آه، بالذي يتجنب الاتيان بحرف القاف كافا أو الكاف قافا وسبحان الله رغم التقارب في المخرج بتاعهم بعض أهل العلم عدهم مخرج واحد وسماه أقصى اللسان شوف أنا أقول لك إلا أن هذه لها صفات وهذه لها صفات ودي غير دي خالص ودي غير دي تماما دي مفخمة دي مرققة مفيش كلام دي خالص خالص منطقة القاف هي دي أصلا المنطقة اللي بيعرف منها الاستعلاء منطقة القاف هي دي المنطقة التي يعرف بها الاستعلاء منطقة أقصى اللسان تمام نعم قال والكاف من أقصاه أي من تحته المخرج الع- الخاص الثاني هو أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه الكاف إلا أن مخرجها أسفل من مخرج الخاف ولا تقل أبدا أن الاثنين مخرجا واحدا قريب من وسط اللسان قريب من وسط اللسان يعني ده أقرب حرف لمخرج الوسط في اللسان حرف الكاف عايز اسهلها عليك اكتر اقول لك عارف المنطقه الرخوه اللي احنا مش احنا قسمنا الحنك الاعلى وقلنا ان المنطقه في منطقه اسمها الحنك العظمي الصلب وفي حاجه اسمها الحنك اللحمي القاف بقى تخرج من اقصى اللسان اخر منطقه في اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الاعلى بين قوسين الحنك اللحمي تمام كده الكلام واضح ماشي عارف المنطقة الصلبة اه اقصى اللسان مع الحنك ال- الاعلى بين قوسين الحنك العظمي او الحنك اللحمي والعظمي نقطة الالتقاء بينهما ده مخرج الكاف كاف لحمي وعظمي قاف لحمي فقط ماشي نعم نعم وده المخرج السادس من تعداد المخارج السبعة عشر بعد ذلك ننتقل للمخرج السابع وهو مخرج وسط اللسان هنتكلم بقى على منطقة الوسط وما يحاذيه من الحنك الأعلى دايما كلمة ما يحاذيه من الحنك الأعلى بتخض بعض الناس ليه بتخضك يا أخي يقول لك والله اصل الحنك الاعلى دي مش مش مش انا مش متعود عليه الحنك الاعلى المنطقه المقابله له مباشره انت بس حدد لي المنطقه الاولى اللي هي وسط اللسان في النص الحنك الاعلى المنطقه اللي بتخبط فيها وبترتطم فيها اه قال الإمام رحمه الله تعالى بعد أن قال والكاف من أقصاه أي من تحته قال والجيم والشين ويا من وسقه يعني من- منطقة وسط اللسان بيخرج منها ثلاثة أحرف لا رابع لهما هي الجيم والشين والياء وقال الإمام الجزري والوسط فشي- فجيم الشين ياء لا عليكم في الظهور بارك الله فيكم أكرمكم الله لا تنسونا من صالح الدعاء قال والوسط فجيم الشين ياء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فوسط اللسان يخرج منه الجيم والشين والياء أقول أن الجيم تخرج من منطقة وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ولكن اعلم يا أخي بارك الله فيك أنها تخرج من وسط اللسان مع الحنك الأعلى بالتصاق تام ومحكم من منطقة الوسط للحنك ويمنع حدوث حرف الجيم من الجريان لذلك حرف الجيم حرف شديد وليس رخو الجماعة اللي بتجيب في الجيم رخاوة اللي بتقول أنا بعطشها بنقول له كده عطش يا عم يروح يقول لي مثلا ايه وإليه تجأرون تجأرون تج قابليتي لإمداد الحرف ده الإمداد ده هو الرخاوة إمداد الصوت ده هو الرخاوة امداد الصوت ده هو الرخاوة وانا يكفيني ان انا اقول لك ان الجيم ليست رخوة الجيم شديدة شديدة يعني ما فيش فيها الكلام هي بس ضربة وردة فعل على طول ضربة وردة فعل يعني الكلام يتقال فيها ازاي اقول واليه تجأرون تجأ تجأ تجأ ايه اللي حصل حصل ان اللسان عندي ارتفع والتصق بسقف الحنك وبعدين نزل تاني بسرعة شديدة نعم تج تج أو طب اللي بيقولها تج تج تج تج تج تج ده بيعمل إيه؟ ده بيخرج هواء كبير جدا من داخل ال- ال- الفم الهواء ده بيحول بين الالتصاق المحكم ما بين وسط اللسان وبين الحنك الأعلى وده بيخلي في الجيم شيء من الرخاوة وهذا ليس من الصحة في شيء فإن الصحيح أن تكون الجيم شديدة ولو بصينا للحرف اللي بيلي الجيم هنلاقيه حرف الشين نعم في باب ان شاء الله تعالى مسميات بس المخارج مسميات الحروف دي ان شاء الله تعالى نتكلم فيها شيخ خليل حرف الشين وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الاعلى ولكن بدون التصاق نفس مخرج الجيم بس الجيم فيها التصاق الشين ما فيهاش التصاق فيكون المخرج غير منقفل آه. ورأس اللسان عند الأسنان والنظر بقى في ليه الجيم ما, بت... ما بيحصلهاش التصاق رغم ان هي نفس المخرج بتاع ال- الجيم لان احنا عندنا صفة صفة اسمها صفة التفشي عرفتها في حرف الشين يعني تنتشر الريح في سائر الفم او انتشار الريح في سائر الفم أنت- عشان الريح منتشرة فحائلة بين التصاق وسط اللسان بأقصى ال- الحلقة بأقصى آه، ب- ب- التصاق وسط اللسان بالحركة الأعلى اللي فاهم يكتب خمسة اللي فاهم يكتب خمسة ف نعم فالناظر في هذه المسألة يجد أن الشين نفس مخرج الجيم إلا أن صفة الرخاوة حالت بين جعلت انتشار ل- آه، في هناك في الفم في في الريح منتشرة في سائر أجزاء الفم فحالت بين التصاق وسط اللسان وبين الحنك المقابل له ف فخرجت الجيم بشا... خرجت الجي الشين بشكل من بشيء من الرخاوة أو بكثير من الرخاوة يعني أقول أش وبراحتي خالص ممكن اقعد كده للفجر ليه لان الجيم فيها ايه الشين فيها ايه فيها رخاوه على حين ان الجيم لا اللي بيجيب بقى الجيم شين والجيم ش... والشين جيم يعني بيجيب الشين شديده ويجيب الجيم رخوه ده بيبوظ الدنيا خالص يعني تخيل انت معايا بقى واحد بيجيب حرف الجيم الشديد بيجيبه رخوه هيقول كلمة الحج ازاي بالله عليك هيقولها ايه الحج الحج الحج جيش جيش نعم آه لا بيبوظ الدنيا خالص نعم ما هو بقعة دقيقة بس هو وهو بيخرج على فكرة اللي بيقول الجيم بس بالطريقة دي ما بيخرجهاش من مخرجها مش مش ما بيخرجهاش بيخرجها من مخرجها الصحيح لا ده بيخرجها من مخرجها السليم المئة في المئة كمان ومخرجها ما فيهوش فيه أي مشاكل والله واللهجات فعلا تؤثر سلبا ولكن احنا اعترانا من النقصان ما فينا احنا بينا بقى فينا لهجات مختلفة وده يقول ده اصل ده مصري وده عراقي و... وده أسيوطي وده نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة آمين آه، اللهجات أمر اللهجات ده أمر مقدور عليه أمر اللهجات أمر مقدور عليه ويتصحح مع المداومة إنما المشكلة السجية اللي اللي بتكون أصلا في الواحد مهما نصلح فيه نلاقيه برضه معوج ده يمشي معاه بسهولة طارة وبعدين شدة طارة أخرى لازم نشد معاه شوية مش بقول لك تقص معاه يعني يعني يقول الإمام الداني فلانا لم أقرأ عنده كان في معه مفاتيح في إيده مع مفاتيح من أخطأ ضربه بها لا طبعا مش كده اللي كان بيغلط عنده كان بيناوله على طول بالمفاتيح حدش حد يغلط خالص خالص طبعا كان الخطا عنده نسبه الخطا عنده صفر ده أكيد ده أكيد نسبة الخطأ عنده صفر مفيش أخطاء بس يعني اللين كويس عند الإخفاء أولا لا عند الإخفاء لا يتأثر المخرج في شيء المخرج كيفية ثابتة ولا يتأثر وضع اللسان أو وضع المخرج لا بإخفاء ولا بغيره اللهم إن كان إدغاما فإدغاما فإن الحرف يدغم في الحرف هنا ممكن أقول لك في اختلاف إنما الإخفاء بيبقى إخفاء عند حرف عند عند الحرف مش في الحرف أنا بقولش أخفيت فيه أنا بقول أخفيت عند تمام كده الكلام واضح مفهوم فلا يؤثر ذلك في شيء نعم قال الإمام والجيم والشين ويا من وسطه الياء الذي تكلم- نتكلم عليها هي الجي الياء التي تخرج من وسط اللسان وهي الياء غير المادية وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى والمخرج برضه غير منقفل يبقى الشين والياء غير منقفل الجيم هي المنقفلة وأقصى اللسان في الخلف مستف وليس مستعلن وهذه الياء ليست بالمادية عند الحرف يكون وضع اللسان كما هو وضع اللسان عند النطق بالحرف اللهم إن كان الحرف مفخما يستعلي منطقة الأقصى إن كان مرققا تستفي منطقة الأقصى إيه، حتى تخرج الغنة بشيء من التفخيم في حال مثلا جاء بعد حرف قف مثلا من قبل من قبل من بعد من بعد استفل اللسان في من بعد واستعلى في من قبل فهذه تختلف من ناحية التفخيم والترخيص إنما كمخرج الباء مخرج الباء محقق في هذه المسألة محقق من بعد بعد حصل التصط- الاصطدام بتاع الباء في الشفتين ولا ما حصلش حصل تأثر فيه لا- لم يؤثر في شيء وهذا ليس إخفاء كمان ذا إقلال نعم من قبل قبل قبل قبل اه القاف خارجه من الاقصى ولا مش خارجه خارجه من الاقصى ومظبوطه وما فيهاش اي كلام وهو ده اخفاء برضه اخفاء حصل عند ال- القاف تمام نعم الياء هذه غير الماديه ولا آه، يعني يلتبس عليك الامر وتقول ان الماديه او غير الماديه كلاهما من الجوف لا الجوف ليس فيه إلا المادية الساكنة المكسور ما قبلها أما هذه هي الآية العادية المستفتح بها الكلام مثلا بداية الكلمة أو التي خالفت الشرط اللي تكلمنا عليه من السكون والكسر ما قبل كان مفتوح قبلها أو ما إلى ذلك بالنسبة لكلام الإمام رحمه الله بعد أن انتهى من قوله والجيم والشين ويا من وسطه قال ومخرج الضاد لكل الناس من حافة اللسان والأضراس قال ومخرج الضاد لكل الناس مخرج الضاد يبقى ده المخرج عندنا الخامس من مخارج اللسان ده الخامس ولا الرابع الرابع الرابع صح نعم آه الرابع نعم نعم. إحدى حافتي اللسان مما يلي الأضراس العليا سواء كانت يسرى أو يمنى ويخرج منه الضاد حرف الضاد وهو حرف اللغة العربية وحرف أصيل في اللغة العربية وكان العرب فيما بينهم يتفاضل بالنطق بحرف الضاد وضح الإمام الآلية في النطق أن تأتي بحافة اللسان حافة اللسان تعرف طرف لسانك من الأمام ده اسمه حافة أمامية اللي هو بين قوسين الطرف يعني من الجنب اسمه حافة الأمام اسمه طرف من الجنب اسمه حافة الحافة اليسرى تصعد لتصطدم أو تلتصق أو تتكئ بالأضراس المنطقة الداخلية للأضراس أقول أض أض أض أض هذا هو حرف الضاد و- والجدير بالذكر أن طرف اللسان يلامس يلامس الأسنان من الأمام مجرد ملامسة بسيطة وأقول تخرج الضاد من حافة اللسان اليسرى وهذا هو الأيسر والأكثر استعمالا أما من اليمنى أصعب هذا ليس كلاما لو راجعت كلام الإمام رحمه الله تعالى في البيت التالي لما تكلم عن الضاد قال وكونها اليسرى هو الكثير على الحفة يعني وكونها, وكونها اليسرى هو الكثير وباليمين نطقها عسير صعب شوية من اليمين جرب كده قول أض أض أض هتلاقيك رخصت شوية وبعدين فخمت لا مش مظبوط واحد تاني متدرب عليها قول أض أض أض وسهل عليه من من ناحية اليمين هاتها من اليمين المهم انك تخرج لي ضاد صحيح نعم في بعض الناس كانوا يخرجون ال- ال- ال- الضاد من الحافتين كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وإلى هنا إخواني الأكارم نقف عند هذا الحد من هذه الجلسة المباركة حتى لا أطيل على إخواني لأن أنا أشعر فعلا أن أنا أطيل على إخواني كثيرا يعني أنا كل جلسة بقعدها معهم ساعتين فالإخوة أنا لا أمل ولا أكل ولا ولا شيء والله والله أبدا أنا عندي استعداد أفضل شغال لغاية ما أخرج اللي خارج أخلص أخلص السبيل اللي معاك ده تمام والموضوع إن شاء الله تعالى يسير جدا فضل عز وجل يسير جدا عليك فضل عز وجل الحمد لله الحمد لله وليس فيه شيء إلا أنني أخشى على إخواني وأنا ألتمس لهم العذر يعني كثير من إخواني آه، ما إن شاء الله بي بي يعني بي- موظف في الصباح أو عنده عمل أو عنده الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله فمش عايز أنا أعصر على إخواني ويبارك فيهم الله المستعان لا والله ده السلسبيل ده لذيذ جدا آه ك يعني ان شاء الله تعالى انا عما قريب الاخوه والاخوات اللي هيقراوا عليه المتن ويبقوا يعني حتى الاخوات الاخوات يجهزوا المتن هيبقى في جلسه صوتيه هتجمعني انا بالاخوات ان شاء الله تعالى عما قريب ان شاء الله تعالى الاخوات اللي عاوزين يقراوا المتن سواء كان غيبا أو نظرا إن شاء الله تعالى للأخذ لأخذ السند فيه وطبعا إسناد ال- إسناد السلسبيل عالي جدا بيني وبين الناظم رحمه الله تعالى الشيخ عبد الفتاح فقط تمام فحفظ الله شيخنا الشيخ عبد الفتاح ورحم الله مشايخنا من أهل الخير كلهم اللهم امين ربنا يسر الامر وبرضه احنا مش عارفين يمكن جد في الامور امور لان بعض اخواننا في- بيروا باس في هذه المساله لان الموضوع اصلا شرعا ليس فيه باس لتوفر جميع ال- ال- ال- الضوابط الشرعيه ونسال الله التيسير والعفو والعافيه في الدنيا والاخره امين بالنسبه لاخواننا في انا جبت لكم رابط قراءه المتن للسلسبيل الشافي صوت وصوره للشيخ عبد الفتاح بن مذكور بيومي شيخي أستاذي وحبيبي في الله رفع الله قدره أنا كنت طلبت منه الموضوع ده قال لي المرة الجاية إن شاء الله لما تيجي نبقى نسجلها مع بعض قلت له إن شاء الله وإن سبحان الله أنا بقالي فترة ما ما- ما كنتش جيت يعني فوالله تفاجأت واحد أخ كلمني قال لي ده ده الصوت ده ده سبحان الله الصوت ده ال- ده, ده المتن الشيخ سجله ونزل على الانترنت قلت له والله كويس دخلت موقع احد مشايخنا الافاضل فوجدت المتن موجود لقيت ان بصراحه مساحته كبيره جدا اعرف ان في نت عند اخواني ضعيف شويه ف... فضغطته بفضل الله عز وجل ربنا وفقني وضغطته وقعدت رفعه تاني على ال... ده رابط الموضوع ضربت الموضوع وقعدت شر وقعدت رفعه تاني على الارشيف اللي احنا بنرفع عليه الدروس بتاعتنا بيبقى سريع الرابط ده سريع تمام يا اخوانا اي ملحظ اي شيء من اخت او اخ على الخاص يقوم يكتب لي رساله اعرض فيها الامر وارد عليه فيها ان شاء الله تعالى أه، ولا زلت عند طلبي نريد من يفرد آه، طور التطبيقات كاملة بالكتابة إن شاء الله تعالى من إخواني أو أخواتي ولا أريد له أن أن- يعني أن يفصح عن نفسه لا بأس أنا أرضى أن يجعلها بينه وبين الله عز وجل لا بأس يفردها بالكتابة يبقى فيه نفع جزيل جدا جدا أولا هو أول ما هيطبعها أنا أول ما هيكتبها أنا هطبعها إن شاء الله هسرع في نشرها إن شاء الله تعالى عسى أن يتقبل منا المولى عز وجل صالح الأعمال بارك الله فيكم أسعدكم الله في الدارين أرجو كان هذا اللقاء محل إفادة لكم ولكن جميعا ألقاكم على خير وأرجو للمولى عز وجل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وأنبه على إخواني ما نبهت عليهم في الصباح الإخوان اللي بيقرأوا معنا في المقرأة في الصباحية آه، ألا ينسوا أخت آه، أختا لنا شفى الله عفاها عندها عملية حرجة جدا جدا جدا جدا وصلني الخبر في الصباح آه، أخت عندها عملية حرجة جدا يعني نسبة نجاحها ضئيلة جدا ضئيلة جدا تكاد لا تذكر يعني نسبة النجاح فيعني ضئيلة جدا ف فيعني لا تنسوا لا تنسوها إخواني الأكارم وأخواتي الفضليات من صالح دعائكم نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما وأن يجعل مرضها طهورا عليها وأن آه، يغفر لها ويرحمها رحمة من عنده إنه لي وذلك والقادر عليه سبحانه ألقاكم على خير إن شاء الله في المرة المقبلة في دورة التطبيقات آه، على المخارج والصفات لا أطيل عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته